السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في لقائنا الأسبوعي وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا يا حبايبي نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين بندعو الوالدي والأخت هدى المصري والأخت سوري المصري والدة الأستاذ سعيد توفيق والدة الأستاذ محمد مدني والد الأستاذ محمود سمير والدة الأستاذ محمد صوان الأستاذ ياسر الهواري آه، الطفلة جوداء أحمد درويش الحاج آه، مش- مجدة مشهور الحاجة مجدة مشهور الحاج صبري عبد المجيد الأستاذ محمد أحمد هلال والدة الشيخ كمال السيد سالم أبو مالك والدة الشيخ مسعد أنور الأستاذة نجوى إبراهيم موسى آه، الحاجة كوكب وجميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين بندعو لفضيلة الشيخ ال- الوالد الكريم آه، يعني المعطاء الذي بذل حياته كلها للدعوة فضيلة الشيخ حسن أيوب رحمه الله رحمة واسعة فبندعو له وندعو للأخت سارة أسامة هاشم والحاجة نعيمة محمد أحمد جاد والحاج عبد الرحمن آه، غنيمة والحاجة فهيمة عبد المجيد محمد والأخت فاتن الورداني وجميع موتى المسلمين اللهم ارحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النيران آه، يا عزيز يا غفار اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم آمين آه، ما زلنا حملة البر والوفاء لا تنتهي ولم تنتهي إن شاء الله وكما تعودنا في كل حلقة كده إن شاء الله كل واحد قاعد قدامنا يقبل إيد أمه وإيد أمه وإيد أبوه وإذا كان بس حد فيهم موجود يقبل إيده وما كانش حد موجود خالص فيدعو لهم ويستغفر لهم إن شاء الله. آه، ان شاء الله الاخوه اللي كانوا بيسالوا عن آه، آه، كتاب آه، فتاوى الحج والعمره ان شاء الله يعني بعون الله سبحانه وتعالى ان شاء الله بكره او بعده بالكتير يكون صدر وهو بيشرح آه، ف- مناسك الحج والعمره كلها في صوره سؤال وجواب. بالنسبة للعمرة اللي اللي أنا طالع فيها إن شاء الله يوم 14 آه، 8 آه، هو الإعلان بيجي كده بيتقال آه، عمرة آه، الداعية محمود النصر عمار هي العمرة ما تخصنيش طبعا مش أنا مش أنا اللي عاملها يعني أنا طالع كداعية عادي خالص هدي دروس في الشركة اللي مطلعة ال- العمرة وإن شاء الله طالع معاهم إن شاء الله يوم 14 8 إن شاء الله ويعني فقط انا رايح حد دروس يعني عشان بس الناس تف- بتابع احسن بعض الناس تفصل بيه بيحسبوها عمره يعني خاصه بيه انا مطلع على حسابي لا احنا مالناش في البيزنس مالناش في حديات ان شاء الله لكن انا طالع ادي دروس في هذه العمره فقط وان شاء الله الكتاب آه، فتاوى الحج العمره هيتوزع على كل اللي طالعين معانا ان شاء الله العمره آه، من باب يعني ان احنا آه، نبسط للناس مناسك الحج والعمره. ما زلنا في شرح كتاب موسوعة الحقوق الإسلامية ونكمل مسيرتنا مع حقوق الأبناء آه، ممكن يكون الدرس آخر النهاردة وممكن يكون المرة اللي جاية ونبدأ بعد كده في حق الصحابة وبعدين وحق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي حاجة وإن شاء الله ن- نسير مع بعض كده وفي شهر رمضان إن شاء الله محضر لكم مفاجأة مش هقول عليها دلوقتي خالص مفاجأة كبيرة جدا جدا إن شاء الله ويعني بقول انتظرونا بقى في المفاجآت الجميلة إن شاء الله في قناة الناس اسال الله عز وجل ان يبارك في القناه ويمكن انتم حاسين حتى ان شاء الله الحمد لله ان في تقدم ملحوظ جامد جدا انا نفسي ملاحظه تقدم جامد جدا ما شاء الله في القناه وان شاء الله ال- القناه في تقدم آه، الى الامام دائما ان شاء الله فهي القناه الام واسال الله عز وجل ان يبارك فيها وفي كل القائمين عليها وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا أجمعين الحق الخامس عشر اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين اللي هي النفقة على الأولاد حبيبي وأخوي في الله اوعى تفتكر ان انت آه، آه، لما يعني لما بتنفق على اولادك او على زوجتك ان ده حمل كبير يعني انت شايله وان انت بتقول يا رب بقى الحمل عمره ما كان حمل ده ده فضل كبير جدا وده خير كبير جدا انت بتتحصن من وراه على اجر لا لا يخطر على قلب بشر يقول صلى الله عليه وسلم اتصل يا حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن إذا أنفق إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة الله شوف بقى لو حضرتك عندك مثلا سبعة ثمان اولاد ما كنتش بتربط الحزام يعني وعندك سبعة ثمان اولاد وزوجه وكل يوم بياكلوا ثلاث مرات وبيقزقزوا ست مرات يعني تخيل بقى حضرتك كل لقمه بياكلوها وكل شربة مية مش شربة كل قطرة مية بيشربوها وكل راحة في في البيت بيلاقوها وكل كل متعة ربنا بيجعلك سبب فيها فكل ده في ميزان حسناتك فأنت مأجور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة يضعها الرجل في في امرأة له بها صدقة يا الله شيخ تخيل في الطاقة الواحدة ممكن زوجتك تاكل كام لقمة ممكن تكون زوجتك يعني ربنا يديها الصحه يعني يعني ما شاء الله اللهم بارك وحسنات يعني ربنا يكرمك يا رب العالمين هنادي عليك البيت يعني المهم ف وممكن اولادك يكونوا اكيله كل لقمه بصدقه تخيل بقى الاف الصدقات بتخش في الصحيفه بتاعتك يوميا بسبب اطعام اولادك واكرام اولادك وزوجتك ربنا يا رب يحفظك بزعل قوي قوي وبتضايق وببقى يعني ببقى مش متخيل ان في اب يعمل كده يا جماعه لما احيانا اكون ماشي في مكان الاقي مثلا واحد داخل محل كباب ومش عارف ايه والكلام ده كله وقاعد بياكل وهو ماشي ما ياخدش معاه زوجته واولاده طب زي ما بتاكل يعني النبي صلى لما سئل عن حق المراه حق الزوجه قال ان تطعمها مما طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت يعني انت هتلبس حاجه جديده هات لزوجتك حاجه جديده هتاكل لقمه حلوه اكلها معاك اللقمه دي يعني المسألة مهمة جدا ما يبقاش راجل قاعد بره طول النهار عمال ياكل هنا كباب وهنا فراخ مشوية وهنا جمبري وهنا مش عارف ايه ويرجع البيت بالليل يقول لها يا حبيبتي اخبار الفول ايه الحمد لله مش مش جاهز الحمد لله الفول ده مفيد جدا ده العلماء بيقولوا فيه 1500 فايدة يعني اول فايدة ان هو بيقوي العضلات والباقي انا مش فاكره المهم يعني ايه يعني يبجح لها الاكلة اللي ابتلت تعريفها وهو ياكل بره بمئات الجنيهات لا يا حبيب قلبي ربنا يبارك في عمرك ويحفظك زي ما بتاكل اكل حلوه اكل زوجتك وشركها وسبحان الله ده ربنا بيرزقك برزق اولادك وزوجتك اوعى تفتكر انت لما بتنفق ان فلوسك بتخلص النبي صلى الله عليه وسلم لو لو لو لو, لو عملنا يعني شوف الحديث الاولاني لو انت بقى فعلا ايقنت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت كلام النبي بجد ما هو هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى لما يقول لك اذا انفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة ولما يقول لك اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته له بها صدقة ولما تجمع بين الحديثين دول الحديث الثالث لما النبي بيقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة يبقى أنت تعرف إن أنت لو جبت لزوجتك أحسن أكل واجمل لبس واحسن حاجه عمر ده ما هينقص من مالك ابدا بل هيبارك في مالك ويزيد في مالك بفضل الله سبحانه وتعالى وانا نصيحتي لكل اب كل ما ربنا يوسع عليك وسع على زوجتك واولادك اه والله والله العظيم مش هتشعر بقدر النعمه الا لما تشوف اثرها على زوجتك واولادك وربنا رزقك بشيء حلوين روح هات حاجه حلوه لبس حلو كده لزوجتك لبس حلو لاولادك هات لهم لقمه حلوه آه جيب لهم حاجه جديده في البيت واخد بالك فرحه الاولاد وانت شايفهم فرحانين بالحاجه اللي جايبها لهم هتدخل عليك السعاده والسرور ورب الكعبه يقينا يقينا كده وزي ما قلت لك قبل كده ان ان ان, إن الراجل في البيت آه لازم يكون مصدر فرحه على زوجته واولاده وهو جاي طالع على على السلم كده ولاده فرحانين آه يعني بابا جه او ابي جه يعني واخد بالك وفرحانين جدا بقدوم الاب بعكس بقى واحد تاني واخد الدنيا يعني قافل شويه ومديها شويه عافيه فعايز يثبت شخصيته وعايز يذبح القطه من اولها فاول ما يجي من بره العيال اول ما يسمع صوته يفك المفترس وصل يعني طبعا احنا مش عايزين اب بالمنظر ده احنا عايزين عايزين الحمد لله اصل هي دي انا لسه بيقول فك المفترس فصل بيقول انا جيت يا شيخ الحمد لله على السلامه مدني الفك المفترس وصل الحمد لله فعايزين الاب الحنين الرحيم الجميل اللي اولاده يفرحوا بيه خد بالك من حاجه في شهر في النص كده ما بين قوه شخصيه الراجل في البيت وما بين غلظه الراجل وقسوته قوه الشخصيه ممكن تكون في ايه في ان انت تكون انت نفسك انسان متدين ومحترم جدا وما ترضاش بالغلط وما ترضاش باي حاجه فيها مخالفه لشرع الله ولا لسنه رسول الله عليه السلام لكن في النهايه في النهاية لما تيجي ان انت تؤمر او تنهى تطبق بقى قول النبي يا حبيبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم تطبق قول النبي اللي هو ايه بقى؟ علقوا الصوت على الحائط خد بالك بقى وذكروهم بالله الله يعني تعلق الكرباج على الحيطة ولا الكرباج على الحيطة ولما تيجي بقى تكلم ولادك ما تضربش بالكرباج خد بالك ممكن تهدد اه يعني من باب ال- لو عايز بقى الاولاد بقى في يعني مش عايزين نقول شقاوه نقول في نشاط زائد لان الش- الشقاوه ده دي معناها علامه من علامات الشقاء ان ده انسان شقي واخد بالك واما الذين شقوا في- ش- شقوا في- شقوا ففي النار عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من النار فاذا ايه ال- ال- لما تيجي تلاقي ولد مثلا بيتحرك وبيخص بي- بيكسر وبيعمل ما تقولش ده ولد شقي تقول ايه ده ولد عنده نشاط زائد نشيط زي- زياده عن اللزوم فلما تيجي بقى ت- ت- تغلظ عليه وعايز ت- من باب التربيه يعني تعمل ايه؟ تقول شايف الكرباج على الحيط اهو اضرب فيقول لك لا لا يا ابني بلاش مش عايز كرباج آه، وممكن تكون مثلا في مره ايه سمعت صوته على الارض كده لا الصوت ايه بي- يعني مرعب المره الثانيه لا لا ده انا خلاص هضرب بقى المره الثالثه لا ده طب هاتي لي بقى الكرباج اضرب بقى وتبتدي ايه تهدد فقط انما ما تضربش انما ايه ما تضربش كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم علقوا الصوت على الحائط وذكروهم بالله كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم نرجع لموضوع النفقه يبقى اذا تنفق على اولادك من غير لا اسراف ولا تقتير لا تقتر قوي قوي قوي وتبقى بخيل جدا جدا الواحد بيزعل قوي بخيل على مين على ولادك على زوجتك يا اخي ده انت ليك بكل لقمه صدقه ربنا يحفظك ويبارك فيك دوقهم وسع عليهم زي ما ربنا وسع عليك اكرمهم ربنا هيكرمك ان شاء الله ويعطيك رزقهم وزياده بفضل الله سبحانه وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى آه، النقطة الثانية حديث النبي عليه السلام كفى كما عند مسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته وفي رواية ثانية كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن يأتيهم بالقوت بالطعام مسألة مهمة جدا يعني النبي عليه السلام بيقول لك يكفيك من الإثم ومن الذنب إن أنت تمنع الأكل والشرب عن عن أولادك وعن زوجتك هم ليه من غيرك ولادك وزوجتك دول عاملين زي الأسرة اللي قاعدين في بيتك انت حاططهم في بيتك ومقصورين في بيتك وما لهمش حد في الدنيا دي غيرك لو ما كانش الاب بيجي من بره هو جايب الشوكولاتات والملبسات والبسكويت والاروحات والفاكهه والاكل والحاجات ديت مين هيجيب لهم؟ ما كنتش انت تطبطب على ابنك وتبوسه مين هيقبله انت سو- شفت بقى اتكلمنا في الدرس اللي فات عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع اولاد مع اولاد المسلمين شفت قد ايه كان يقبل الصبيان والراجل بيقول له يا رسول الله اتقبلون صبيانكم فوالله لا نقبل واحدا منهم فقال او املك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك انا املك لك ايه اذا كنت انت ربنا نزع الرحمه من قلبك ف ف فكلام النبي عليه السلام في ان الانسان لو ما قبلش اولاده كان الله عز وجل نزع الرحمه من قلب هذا الرجل يبقى كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت حديث ال- ال- الجميل برضه اللي يعني نفسي فعلا والله نفسي تكتبه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قسم الدنانير الإنفاق يعني على أربع حاجات قال دينار أنفقته في سبيل الله أنت دينار أنفقته إيه؟ في سبيل الله ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في رقبة يعني في عتق رقبة خد بالك بقى ودينار أنفقته على أهلك النبي عايز يقول إيه؟ خد بالك بقى ختم الحديث بإيه؟ قال أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك يا خبر أبيض ده الموضوع كبير بقى كبير بجد يعني يعني انت خد بال حضرتك النبي ذكر انواع الانفاق اهي دينار في سبيل الله ناس طالعين يجاهدوا في سبيل الله تقول له خد يلا ومن جهز غازيا فقد غزا حلو كده ودينار انفقته في عتق رقبه مش المقصود يعني دينار دينار يعني مش هتروح تحت واحد بدينار هو المقصود يعني المال او ال- أو ال- المال اللي هتنفقه على ايه على الموضوع ده قال ايه ودينار انفقته في عتق رقبه في اكتر من إنك تلاقي انسان عبد ذليل عند واحد عمال بيذل فيه بيعذب فيه وانت تروح تشتريه وتعتقه لوجه الله في اعظم من كده ودينار تصدقت به على مسكين والدينار الرابع ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجرا لما اجي اسالك تقول لي تقول لي ايه؟ تقول لي طبعا اللي كان في الجهاد في سبيل الله والتاني يقول لا طبعا اللي فات رقبه ده كان راجل عبد مسدود يعني لازم آه، نساعده في في إن- ان احنا نعتقه من من الذل ده والتالت يقول لا ما هو ممكن المسكين يكون محتاج لكن النبي يقول لك حاجه تانية خالص يقول لك ايه اعظمها اجرا الذي انفقته على اهلك حبيبي في الله اوعى تبخل على زوجتك اوعى تبخل على اولادك انت عارف اجمل لذه كده وانت جاي من بره وبعدين ولادك قاعدين مستنيين يا ترى يا ترى ابي جايب لنا ايه النهارده؟ آه، انت عارف الفرحه الجميله دي فقلت له انت داخل وجايب لهم حاجه حلوه مخبيها ورا ظهرك ها يا ترى جايب لكم ايه النهارده؟ اللي يقول شوكولاته والتاني يقول مش عارف ايه والت- والتالت الله العظيم بعملها مع عيالي او جايب كده مخبي ورا ظهري ها جبت لكم ايه بالظبط كده اللي يقول لي جبت لنا مش عارف ايه مره بقى ايه يعني فاهم ازاي؟ كنت جاي من بره وكنت جايب آه، للزوج يعني بصل عشان الطبيخ فقمت مخبي البصل ورا ظهري وقمت داخل عمار هاجر حبيبه ساره ايوه يا ابني آه، جبت لكم ايه؟ اللي يقول لي شوكولاته واللي يقول لي مش عارف بطيخ واللي يقول لي مانجا مش عارف ايه ها خلاص ها جبت لكم بصل حبيبي طبعا يعني كان كان يعني طبعا انا كنت مصمم على رايي يعني عشان البصل يعني فالمهم فتضحك ولادك وتبسط ولادك وتدخل عليهم فرحه جميل قوي ان كل يوم تعمل لهم مفاجاه ولو بملاليم فنجان مره ملبس مره آه، بتاع دوت آه، حته كيكه مره يعني اي حاجه بتفرح الاولاد ولذلك يعني ايه دايما بقول لك ايه انك لما تدخل السعاده على حد ربنا بيدخل على- عليك السعاده دنيا واخره والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الطبراني في الكبير باسناد حسن فبيقول ايه؟ بيقول آه، احب الع- احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده واحب العمل الى الله سرور وقالها كده في صيغه النكره عشان ما تقولش آه يعني هي جت على حته الفنجان اللي انا جايبها ولا الملبسه ولا الشوكولاته ديت هي دي اللي هت والله العظيم ممكن ايه تكون سبب نجاتك من النار وسبب دخولك الجنه تخيل بقى فيقول لك ايه سرور تدخله على مسلم اي سرور وال- شوف الآ- وده يفسرها في الحديث تاني فاتقوا النار ولو بشق تمره انت ممكن تكون جايب من بره كده آه، ربع كيلو بلح واخد بالك وداخل على بالك وتفرحهم وتبسطهم واولادك دولت هم يعني اصل خد بالك من حاجه كمان الاسلوب والمعامله والتشويق لها لها اثر كبير جدا على الاولاد يعني بمعنى انا ممكن اكون جاي من بره وجايب لكل بنتي من بناتي آه، انسيال دهب وانا داخل خد يا بنت امسكي انسيال دهب يلا على الله يطمر خدي تعالي مش عارف ايه هو ده اسلوب ده هي البنت تاخد الانسيال وتروح رميها تحت السرير تقول مش عايزاه منك يعني هو ده اسلوب وممكن تيجي من بره جايب آه، آه، مش هقول لك موز قش موز حتى واخد بالك جاي من بره كده جايب نص كيلو موز يكون كده مثلا يعني حبيت توسع العيال يعني وجايب نص كيلو موز وداخل على البيت وتعالى يا حبايبي ويلا وقشر كل يا حبيبي اه، افتح باب بقى ايوه اهو ما شاء الله جميل ربنا يبارك فيك وتقعد كده تلاقي الولد قاعد فرحان والطفل دايما بيحس باللي بيحن عليه يعني تجد الطفل دايما ايه ممكن تلاقي الطفل آه، مع امه وابوه لكن ممكن يكون ابوه احن من امه او امه احن من ابوه تلاقيه دايما يحن كده وبيركن للايه للحنين وحتى تلاقيه مثلا ايه في واحد بيضرب وفي واحد بيطبطب آه يعني انا عن نفسي بطبطب يعني انا تخصص قسم طبطبه يعني فالمهم فايه فتيجي مثلا لو انضرب الطفل تلاقيه على طول يجري في حضن مين اللي بيطبطب فاهم ازاي فربنا يا رب يكرمكم يا رب العالمين آه، الانفاق على الاولاد طبعا آه، واحد هيسال طب انفق ازاي يعني ايه ازاي ان انا اعرف ان انا مسرف وازاي ان انا مقتر يعني بخيل فاهم ازاي؟ انك تعطيهم من حاجة حاجتهم وزياده سن مش لازم تكون المساله بذخ على طول ولان خد بالك من حاجه في تربيه بالمنع وفي تربيه بالعطاء خد بالك من المسائل دي ان شاء الله انا بتكلم عنها لما نيجي نتكلم عن تربيه الاولاد بس انا ما بحبش اتكلم في الموضوع الا لما اكون خلصت الكتاب بتاعه وان شاء الله على السنه الجايه بقى ان احيانا ربنا بثمان مجلدات في تربيه الاولاد ان شاء الله فايه في تربيه بالمنع وفي تربيه بالعطاء في تعطي الولد وتربيه بالعطاء وتشجعه اللي هيحفظ كذا هديله كذا تعمله ك- ك- على صوره جوائز يبقى دي تربيه وتيجي مثلا مش كل حاجه يطلبها لازم يلاقيها مجابه والا يطلع انسان عنده كده اثره وعنده انانيه وعنده حب نفس وعنده كره للاخرين هيطلع انسان غير سوي لا ما تعودوش ان انت تديله كل حاجه يبقى في تقدير وفي آه، يعني اسراف لا خلينا بين ذلك يعني ايه احنا وكذلك جعلناكم امه وسطا شيء طبيعي جدا ان الانفاق هيتفاوت من ولد لولد الولد اللي في مرحله ابتدائيه غير الولد اللي في مرحله جامعيه ما يجيش يقول ايه يلا كله من باب العدل خلاص انت تاخد مصروف قد ايه هد الولد اللي في ابتدائي كل يوم 2 جنيه والولد اللي في جامعه برضه كل يوم 2 جنيه لا ما ينفعش هتدي ده 2 تدي ده 10 ده في جامعه يعني واخد بال حضرتك اذا ايه لابد ان يكون المساله متفاوته ما بين سن صغير وما بين سن كبير الحاجه الثانيه بتتفاوت او بيتفاوت الانفاق من ولد بيطيع ربنا وبياخد الفلوس يروح يجيب بيها شرايط دين يجيب بيها كتب دينيه يتصدق بيها على المساكين على الفقراء بيجيب اكل ينتفع بيه وياكله بيجيب حاجه حلوه في البيت يحطها بتختلف النفقه عليه عن شاب تاني بياخد منك الفلوس عشان يجيب سجاير خدت بالك فاللي بيجيب سجاير ده انت ممكن تمنع عنه الفلوس خالص وما فيش مشكله يبقى هو ده العدل واخد بال حضرتك والتاني بقى اللي بيطيع ربنا بالفلوس ديت من حقك ان انت تعطيه وتعطيه بزياده كمان ما فيش مشكله ليه لانه بيطيع ربنا ويكون كل ده في ميزان حسناتك في نفس الوقت اخويا وحبيبي اوعى تضيع اولادك وتسيبهم عاله على الناس ما تجيش بقى تصرف كل فلوسك وفي النهايه تسيب اولادك بلا مال وبلا اي حاجه لا برضو امن مستقبل اولادك وان كان تامين المستقبل اصلا بانك انت تاخد بايدين ولادك لطاعه ربنا وان انت نفسك تكون بتتقي ربنا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم يعملوا يا رب قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا جميل قوي قوي خدت بالك ادي نقطه ولذلك النبي عليه الصلاه قال لسعد بن ابي وقاص كما في الصحيحين انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله يتكففون الناس انا طولت شويه في حته الانفاق ليه؟ لان المساله دي عايزه يعني ان احنا نركز عليها مره واثنين وثلاثه واربعه لان بكل اسف كتير من الناس ما بين تقتير وبخل وما بين اسراف ما بين اباء عمالين بينفقوا انفاق بمبلغ غريب جدا لدرجه انه يفسد اولاده ممكن الولد ياخد فلوس يشم بيها هيروين يعمل بيها يمشي مع بنات يعمل يعمل وممكن في الناحيه الثانيه تلاقي واحد بخيل جدا جدا فاحنا عايزين نكون اه وكان بين ذلك قوامة يعني نكون بقى ايه في في الوسط كده لا انفاق باسراف قوي ولا تقتير وبخل وحاجات زي كده. طيب الحق السادس عشر العدل بين الاولاد مسألة مهمة جدا اخويا وحبيبي ان انت تكون عادل بين اولادك. اولادك دول حبايبك كلهم كلهم اولادك يعني ما فيش فرق بين ده وده الا ان في بعض الاولاد ممكن يفضلوا على الاخرين بسبب ان ده مطيع جدا لله وده متبع ومتبع للرسول عليه السلام وعارف قدر الام والاب ويحترمهم ويقدرهم وبيبرهم واحد تاني بيكون عاق وانسان مش بيصلي ولا يعرف ربنا اكيد هيبقى في طبعا فرق في المحبه طبعا ما فيش مانع ان المحبه القلبيه تزداد لولد عن ولد غصب عنك ليه القلب ده يا جماعه مش بايد الانسان النبي صلى الله عليه واله وسلم أيوة صلى الله عليه وآله وسلم آه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب أمنا عائشة أكتر من إيه من كل أزواجه هل يؤاخذ النبي على ذلك خد بالك في حديث طبعا الناس كتير بتقول الحديث ده آه لا يصح حديث ضعيف اللي هو ان النبي عليه الصلاه بيقول اللهم هذا قسمي فيما املك فسامحني فيما تملك ولا املك اللي هو المحبه القلبيه هذا الحديث لا يصح لكن المعنى صحيح النبي عليه الصلاه لما سئل كما في الحديث الذي رواه مسلم ان عمرو بن العاص لما جه من سريه ذات السلاسل وكان غنم غنائم عظيمه فقال اكيد انا لو سالت النبي مين اكتر واحد بتحبه يقول انا فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من احب الناس اليك؟ قال عائشه قال فمن الرجال؟ قال ابوها يعني فالمهم شاهد في الموضوع ان عائشه كانت احب الناس الى قلب النبي لكن هل حمل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يعدل بين أزواجه حاشا لله النبي عدل بين جميع أزواجه لكن الحب القلبي وده مش بإيدك لأن القلب يا جماعة قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء محدش في الدنيا يملك القلب ده انت ما تملكش انك تقول القلب ده هعصره واكره فلان والقلب ده هظبطه واحب فلان دي مش بتاعتك حته الحب والكره ديت دي امر مش مش بايدك يعني فانت ممكن تحب بعض الاولاد اكتر من بعض واخد بالك ولذلك سيدنا يعقوب عليه السلام احب سيدنا يوسف اكتر من بقيه اولاده صح كده هل يؤاخذ لا لا يؤاخذ لان الحب ايه لكن المهم بقى انه ايه ما يبقاش الحب يخلي الانسان عياذا بالله يعني يحيف او يظلم بعض الاولاد على حساب ايه؟ على حساب البعض الاخرين، يعني كده ايه؟ يدخل بقى في منطقه الحرام وعدم العدل بين الاولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم اوصانا وقال عدلوا بين اولادكم، شيء طبيعي اخويا وحبيبي عندك ولدين ولد منهم مطيع وحافظ خاتم قران وبيبر امه وابوه ويبوس ايديهم وبيعملهم احسن معامله وما شاء الله مجتهد جدا في دراسته وبيعمل كل خير وفي ولد تاني بيشرب دخان وبيعمل يعني مصائب وبيعمل حاجات كتيره جدا وجايب له مشاكل ما بيبرش امه وابوه ولا بيصلي شيء طبيعي ان انت هتحب ده اكتر من ده يعني هل في اتنين اختلفوا على على المساله دي طبعا شيء طبيعي انت كبني ادم لازم تحب ده اكتر من ده لكن خد بالك من حاجه اوعى يحملك الحب الولد اكتر من ولد انك تظهر المحبة دي الا لسبب معين هقول لك دلوقتي ايه هو السبب عندك خمس ست اولاد في منهم واحد بس اللي بيصلي والباقيين مش بيصلوا فانت اظهرت محبتك للولد ده وانت قايل للاولاد عارفين انا ليه بحبه اكتر منكم او ليه بكافئه عشان هو بيصلي وانتم ما بتصلوش فيكون ده حافز للاولاد ان هم كمان يقلدوه ويصلوا خدت بالك يعني لو كان لهدف التعليم والتربيه فيجوز انما لو كان الهدف بس فقط ان انا اغيظهم واكيدهم وكده يعني لا طبعا ما يجوز لان ده طبعا ايه لا يجوز شرعا ولذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه انه قال اعطاني ابي عطية فقالت عمرة بنت رواحة اللي هي زوجته لأم نعمان بن بشير قالت لا أرضى انا ما ارضاش ان انت تعطي ابن عطيه اللي هو كان متجوز اكتر من واحده ما ارضاش ما ارضاش ان انت تعطي لابن عطيه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب الى النبي وقال له يا رسول الله لقد اعطيت ابني من عمرو بنت رواحه عطيه فقال النبي, النبي صلى الله عليه وسلم هل اعطيت سائر اولادك مثل هذا اديتهم كلهم زي بعض قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وفي الرواية الثانية قال فلا تشهدني إذا فإني لا أشهد على جور يعني لا أشهد على ظلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في العطاء تعدل بين أولادك في الميل العاطفي دي حاجة ترجع لك لأن أنت لا تملك منها أي شيء أنت غصب عنك ولذلك يعني في أحيانا تجد تجد ولد كده هو قرة العين تقول إيه تقول ده بينك وبين زمايلك وبين حبايبك يعني انا ما خلفتش غير الواد ده الله وبقيت الولاد دول اه خلفتهم طبعا بس ايه هو دوت اللي فعلا انا طلعت بيه من الدنيا ده اللي انا فرحان بيه ما شاء الله عليه ادب ايه واخلاق ايه وذوق ايه وبر ايه ومعاملات ايه وحفظ قران وصلاه في وقتها وذكر لله وما شاء الله عليه ربنا يبارك فيه والباقيين ما فيش بقى لا صلاة ولا بتاع ولا أي حاجة وصحبة سوء وحاجة يعني صعبة جدا فبالتالي لازم هتكون بتحب دوت أكتر من دوت خدت بالك؟ طيب الحق السابع عشر الإحسان إلى البنات والصبر عليهن ويمكن ديت احنا ذكرناها في درس كامل عن الإحسان إلى البنات وقلنا يا جماعة أن تربية البنات والإحسان إلى البنات بالذات ستر من النار حجاب بينك وبين النار الحاجة الثانية إن من أسباب الرزق الحاجة الثالثة من أسباب دخول الجنة الحاجة الرابعة من أسباب صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم الحق الثامن عشر الزام البنات بالحجاب قال جل في علاه يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين أحيانا الأب تبص تلاقيه مثلا يعني أنت عارف أحيانا بيبقى فيه انتكاس في الفطرة يعني يعني أذكر مرة زمان خالص الكلام ده من حوالي أظن حوالي 8 سنين كان كان كان معانا راجل بيصلي معانا في المسجد الصلاه الخمس كان راجل ملتزم جدا بناته الثلاثه لابسين استرتشات وباضيهات ومكياجات ايه وعاملين شعرهم في الخلاط وحاجه يعني صعبه قوي فالمهم فانا مش مش هقدر اقول له بناتك وعاملين في نفسهم وايه يعني وانت بتصلي معانا امال بتصلي ليه يعني مش هقدر اجيبها له بالاسلوب ده طبعا يعني انما قعدت معاه مره فبقول له يا حاج ربنا يبارك فيك مش ملاحظ ان ان يعني ظروف البنات و... وبيخرجوا متبرجات والظروف ومش عارف ايه فلقيت الراجل بيقول لي اه والله يا شيخ محمود والله الواحد ما عارف ايه طب والله العظيم اقسم بالله البلد ما بقى فيها رجاله فلقيت ان ان الموضوع فيه لبس يعني في في انتكاسه في الفطره وفي لبس هو الراجل هو شايف ان بنته اللي عندها 25 سنه واكتملت انوثتها ديت هي هي البنت اللي كانت بتقعد على حجره ولسه عندها ست شهور هي في عينيه هو ما كبرتش يعني انت عارف ان ان ان الابن مهما كبر هو في عين ابوه ايه عيل يبقى الابن قاضي او مستشار وتلاقي ابوه بيتصل بيقول له فينك يا قاضي يا محمد ها كنت فين امبارح والابن ده مستشار ولا قاضي واخد بالك فتلاقي ايه يعني ايه تلاقي الاولاد في نظر ابائهم في الغالب لسه صغيرين هو شايف ان بنته دي اللي لابسه ستريتش بقى حته البنت المفروسه دي هتفتن الشباب يا عم دي لسه مفروسه هو في نظره مفروسه وهي مش مفروسه واخد بالك يا بنته بقت عروسه فهو مش واخد باله فلازم حد ينبه الناس ديت ان بنتك دي لما تخرج بره في الشارع وتفتن الناس ده كل ده في ميزان سيئاتك ده انت لو بتصلي وبتصوم وتحج وتزكي وبتعمل كل الخيرات ممكن بنتك ديت عياذا بالله تنقض لك كل حسناتك اللي انت عملتها في عمرك كله بسبب التبرج اللي هي فيه وانت مش واخد بالك وبعدين لما تيجي تسال البنت تقول لها مثلا ايه طب انت يعني اختي الفاضله ربنا يبارك فيك او اسال الوالد نفسه قول له يا عم الحاج انت لما بتاعي تروح للدكتور وبيكتب لك علاج ويقول لك خد بالك دي قبل الاكل بربع ساعه ودي في وسط الاكل ودي بعد الاكل بساعتين والحقنه دي ثلاث مرات في الاسبوع في يوم كذا وكذا وكذا والفوار دوت تاخده مش عارف ب- ب- وجبه او وجبه لا تبص تلاقي الراجل كاتب جدول للعلاج وعامله عنده ومجايب بنت من بناته او ابنه يقول له احفظ يا ابني العلاج ده يتاخد امتى عشان بالملي نمشي عليه يجي الراجل ده مسافر اي سفريه يركب طياره يلاقي قائد الطياره بيقول له آه، اعمل كذا واربط الحزام وظبط كذا ولو حصل ان الطياره وقعت في المحيط هتلاقي آه، الطوق نازل لك فانزل وان شاء الله هتلاقي اول ما تنزل تلاقي سمكه قرش يعني ايه بيظبط له اجراءات الامان يعني واخد بال حضرتك فايه فتسال الراجل تقول له ايه طب بتسمع كلام الدكتور ليه؟ يقول لك طبعا لانه ادرى بمصلحتي وبتسمع كلام الطيار ليه؟ لانه ادرى بمصلحتي بقى الدكتور ادرى بمصلحتك والطيار أدرى بمصلحتك وربنا جل جلاله وله المثل الأعلى وهو السميع البصير لما يأمرك بأنك تحجب بناتك وزوجتك ما كانش أدرى بمصلحتك انت واضح المسألة عاملة ازاي ان كتير من الناس فاهمين ان هم لما يسمعوا كلام البشر فيما ينصحونهم فيه من امر دنياهم ان ان ان يعني نمتثل امرهم اه طبعا نمتثل امرهم ما دام فيها مصلحه لكن ننسى امر الخالق لا ما يحصلش يعني ايه ما يجيش بقى نقول ايه هسمع كلام الدكتور واسمع كلام الطيار واسمع كلام المدرس واسمع كلام المهندس واسمع واسمع لكن عندي كلام ربنا لا طب مش هو ده اللي حصل مع, مع بعض الناس بلسان الحال وهو ولسان الحال أسوأ من لسان المقال يعني ربنا بيقول واقيموا الصلاه في ناس ما بتصليش ربنا بيقول يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن في بنات مش محجبه واخد بالك لكن لما المدرس يقول للبنت ذاكر الدرس الفلاني عشان ممكن يجي في الامتحان بتسمع ولا ما عشان بتسمع لما الدكتوره تقول لها استعملي الدواء ده عشان تخفي بتسمع لما المهندس يجي يقول له خد بالك اعمل اساسات بشكل معين عشان العماره ما تقعش بيسمع طب وعند امر ربنا ليه ما بيسمعش هي دي المشكله هي دي المشكله قد يكون هناك علم ويقين ويتاخر العمل الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه لما كان بيتكلم عن مساله ان بعض الناس ما بيصلوش قيام الليل مش بعض ده, ده كتير من الناس يعني ما بيصلوش قيام الليل فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث الذي رواه مسلم انه ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا طبعا نزولا يليق بجلاله وكماله كل ليله كل ليله فينادي على عبادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح عندك علم حبيبي في الله بالحديث ده طبعا عندي علم سمعت الحديث ده كذا مرة متأكد ان الحديث دوت صح طبعا عندي علم وعندي يقين من صحة الحديث ان الحديث رواه مسلم والنبي قال هذا الكلام يعني عندك علم بالحديث وعندك يقين من ان ربنا جل جلاله بينزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل وينادي علينا ويقول هل من داع يدعوني فاجيبه هل من سائل يسالني فاعطيه هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له الى ان يطلع الصبح عندي علم وعندي يقين طب ليه تاخر العمل ليه ما قمتش صليت قال الامام ابن القيم لضعف الايمان في القلب الايمان ضعيف لسه الإمام بتاعه ما وصلوش لحتة إن هو إيه يقوم ويكسر الحواجز ويستعيذ بالله من الشيطان ويقوم يصلي ركعتين قيام ليل. فهي دي نفس الحكاية. إيمان هذا الإنسان وصله لمرحلة إن هو يسمع كلام المهندس والدكتور والمدير والمدرس وده لكن ما يسمعش كلام ربنا وما يسمعش كلام نبينا صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول ان من ضمن حقوق الابناء ان انت تلزم بنتك بالحجاب وتقول لها يا بنتي الحجاب ده ما هوش يا حبيبتي امر هتستخير ربنا فيه ده امر يا ماما ده امر زيه زي الصلاه يعني هل في الصلاه لما تيجي تقول هتصلي يقول لك انا بستخير ربنا في ان انا اصلي ولا ما اصليش ما ينفعش الاستخاره في الواجبات ما ينفعش الاستخاره فيه ابدا كذلك ما ينفعش الاستخاره في الحجاب ما ينفعش واحده تقول إيه طب استخير ربنا اصل انا خايفه البسه النهارده اخلعه بكره طب وليه تخلعه بكره آه، يعني آه، على رأي واحد يقول له ليه تخلعيه بكره ما تخلعيه بعد بكره لا طبعا لا تخلعه بكره ولا بعد بكره يعني ربنا يبارك فيكم يبقى هتلبسي الحجاب لله طاعه لله طب هلبسه بس لما اتجوز ما هو انت يا اختي ربنا يبارك فيكي انت عارفه الدنيا نايمه دلوقتي والسوق شاحح يعني والرجاله انت عارفين يعني خلاص دلوقتي يعني ربنا ي- يديهم الصحه رب العالمين هتفضلي قاعده كده لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي عارف واحد تقول لك كده تقول لك انا هفضل بقى متبرجه وهفضل كده بالمنظر دوت لحد ما يجي ابن الحلال ويغطيني طب اختي الفاضله طب لو ما جاش ابن الحلال هتفضلي قاعده كده يعني ربنا يبارك فيكي انت تغطي وربنا يبعت لك ابن الحلال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه مش الجواز رزق اه نعم ويرزقه من حيث لا يحتسب البسي الحجاب وربنا هيكلك ان شاء الله بابن الحلال اللي هيجيك فعلا يسترك ويحافظ عليك ان شاء الله الحق التاسع عشر تشجيع الاولاد على فعل الخير جميل قوي قوي قوي حبيبي في الله انك تركز على الحته دي بالذات ابنك عمل خير معين شجعه يعني جه ابنك قال لك يا ابي انا حفظت ما شاء الله حفظت جزء عامه ما تجيش تقول له ايه وايه يعني جزء عام هو جزء عام يعني انت انت يعني خلاص يعني آه، حفظت ال- القران كله شجعه ما شاء الله حبيبي جزاك الله خيرا بارك الله فيك الله يكرمك يا رب واشوفك كده من حملة كتاب الله ربنا يعزك شجعه كأن حدث كبير هو فعلا حدث كبير كأن حصل حاجة كبيرة قوي كأن الولد عمل إنجاز ما حصلش خدت بالك شجعه حاجه بقى لسه هو ما عملهاش برضه شجعه عليها يعني مثلا على سبيل المثال ابنك مثلا ايه آه يعني نفسه يحفظ آه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الحديث التي آه يعني إيه متفق عليها بين البخاري ومسلم فتيجي مثلا تقول له ايه تقول له إيه رايك بقى يا حبيبي لو حفظت اللؤلؤ والمرجان ان شاء الله ان شاء الله يعني هاخدك عمره معايا فالولد يحلم عايز يشوف الكعبه والحجر الاسود وزمزم و... ويروح المدينه ويزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هيفرح فرحه كبيره تكون دي حافز ليه ان هو ايه ان هو يحفظ اللؤلؤ والمرجان آه لو آه، حفظت مثلا المتن الفلاني او ال ال ال او ذاكره الكتاب الفلاني ان شاء الله يا حبيبي آه مثلا هجيب لك كذا حاجه معينه هو يكون بيحبها ما يكونش فيها معصيه ربنا سبحانه وتعالى شجعه شوف النبي عليه الصلاه والسلام اتبع اسلوب التشجيع ده مع الصحابه ازاي اسامه بن زيد كان لسه سنه لا يتعدى 9 19 سنه فيقوم النبي يشجعه يعمل ايه بيعوده على القياده من دلوقتي يقوم يخليه قائد على جيش الجيش ده فيه مين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي تخيل ومين اللي هيقود الجيش اسامه بن زيد اسامه بن زيد اللي هو حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يقول له ايه يقول له انت اللي هتقود الجيش ده خدت بالك يقوم ده من باب التشجيع يجي مثلا لواحد تاني زي عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود كان بدايه معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر كانوا معديين في مره كده فلقوا عبد الله بن مسعود وكان بيرعى غنم لواحد من الكفار الكلام ده قبل الاسلام كان بيرعى غنم لواحد اسمه عقبه ابن ابي معيط اللي هو اذى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فالنبي عدى عليه فلقى ابن مسعود فقال يا غلام هل عندك من لبن وعايز يشتري منه شويه لبن يشربه هو ابو بكر فقال آه لا ليس عندي يعني كلها يعني الشاه آه الشاه اللي عنده دول كلهم صغيرين في السن يعني فقال هل عندك من شاة لم ينزو عليها الفحل اه بيقول له ايه بيقول له هل عندك من لبن قال عندي ولكني غلام مؤتمن ما اقدرش ابيع لك الا لما سيدي استاذنه الاول قال له طب خلاص الشياه اللي بتحلب لبن دي اركنها على جنب هل عندك من شاة لم ينزع عليها الفحل لسه صغنطوطه يعني ما, بت... ما ب... يعني ما بتحلبش لسه ولا بلغت قال له عندي قال له ائتني بها يعني واخد بالك كده مش هنغرمك حاجه اهو فاخذ النبي تلك الشاة ووضع يده الشريفه على ضرعها يقال ان هذا حدث بعد البعثه ويقال ما حدث قبل البعثه فوضع يده الشريفة على ضرع إيه تلك الشاة وسمى الله وبارك فامتلأ الضرع باللبن هي لسه أصلا لا- لا تنزل لبن أصلا الشاة دي لسه صغيرة فامتلأ الضرع باللبن فشاء أبو بكر بصحن أو بلاب في كبير وحلبه وملأه لبنا فشرب النبي وشرب أبو بكر وشرب عبد الله بن مسعود فقال ابن مسعود يا عم يا عم علمني مما عملت او مما قلت انا عايزك تعلمني انت عملت كده ازاي فوضع النبي يده على صدر عبد الله بن مسعود وابتسم في وجهه وقال انك غليم معلم غليم تصغير غلام من باب التحبيب وليس من باب التحقير إنك غليم إيه معلم يقول ابن مسعود فبعد ذلك أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد الله قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على سمع ابن مسعود سبعين سورة سبعين سورة من 114 سورة سبعين سورة لا ينازعني فيها أحد ولذلك كان النبي آه، كما عند مسلم لما كان يو- يعوز يؤمر الصحابة أو يدلهم على أن هم يتعلموا القرآن كان يقول خذوا القرآن من أربعة أول واحد في الأربعة دولت مين؟ ابن أم عبد ابن إيه؟ ابن أم عبد اللي هو مين عبد الله بن مسعود كان يسمى ابن أم عبد شوف قد إيه بقى التشجيع تشجيعه لعبد الله بن مسعود وصل ابن مسعود وهو لسه غلام صغير وصل بعد كده نبقى إيه؟ من علماء الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه تشجيعه مين تاني برضو تشجيعه برضو لعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس لما راح لخالته مرة وبات معاها وكان النبي طبعا كان بيوم وكان عند آه، كان في كان عند خالته آه، صفية فالمهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى النبي واقف يصلي ودخل عشان يصلي فوجد ماء الوضوء فقال من أعد لي الماء فقالت صفية أعده لك إيه ابن عباس عبد الله بن عباس فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل بعد كده عبد الله بن- بن عباس بقى إيه بقى حبر الأمة وترجمان القرآن الله كل ده بإيه كل ده بتشجيع من النبي عليه السلام ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده عايزين نشجع أولادنا شوف ابنك عنده موهبة في ايه عنده قدرة على ايه وعلى طول طول مشجعه تقول له حبيبي ما شاء الله عليك انا شايف عليك ذكاء ونباهة في انا شايف عندك قدرة على الحفظ جميلة ان شاء الله لو وجهت القدرة ديت على او الموهبة ديت في حفظ القرآن ان شاء الله تبقى حاجة كبيرة ان شاء الله حبيبي تبقى كذا ان شاء الله بجح ابنك يعني بجح له نفسه من غير ما تخليه يوصل لايه لمرحلة الغرور يعني قول له يا حبيبي انا اتمنى واشتهي على الله ان انت تكون في يوم من الايام عالم من علماء المسلمين مش لازم يكون عالم دين ممكن يكون عالم في, في, في الطب في الذرة آه، عالم في الهندسة عالم في آه، جيولوجيا عالم عالم ينفع المسلمين هو لازم كلنا نبقى خطباء على المنابر لا آه، كل واحد في مكانه واقف على صغر من صغور الإسلام ربنا بينفع بيه المسلمين بفضل الله طيب تعالوا نخش على بعدها على الحق العشرون غرس القيم الحميدة في نفوس الأطفال آه، طيب نقولها ان شاء الله بعد فاصل قصير ان شاء الله خليكم معانا اوعوا تهربوا مننا خليك معايا ودقيقه ونرجع لكم تاني جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي الحق لا شؤون غرس القيم الجميلة الحميدة في نفوس الأطفال أنا معلش باخد النقاط بسرعة كده عشان نلحق نخلص النهاردة حقوق ال- الأبناء عشان نبدأ في حق جديد إن شاء الله الدرس القادم آه، غرس القيم الحميدة زي إيه؟ زي البر زي الصدق زي التقوى زي الأمانة زي الوفاء زي صلة الرحم زي الصبر زي الكرم زي بر الوالدين الحاجات دي كلها محتاجين نغرسها في نفوس أطفالنا ونربط ما بينها وما بين الجنة خد بالك من حاجة حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط بين أي عمل أي عمل ديني أو دنيوي حتى وبين الجنة بدءا من الشهادة من الشهادة تاني يقول إيه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة تيجي للوضوء يقول لك من توضأ فأحسن وضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له أبواب الجنة الثمانين تيجي في الصلاة يقول لك إيه يقول لك من صلى البردين دخل الجنة تيجي في ال- في الصيام يقول لك من ختم له بالصيام يوم دخل الجنة تيجي في الحج يقول لك إيه والحجة المبرورة ليس لها جزاء عند الله إلا الجنة آه تيجي في الجهاد للشهيد عند ربه سبع خصال آه كذا كذا ويرى مقعده من الجنة فربط النبي بين كل بين كل طاعة وبين الجنة انت برضه نفس الحكاية اربط دايما مع الولد بين كل طاعة وبين الجنة هتكلموا عن بر الوالدين اللي شوف يا حبيبي النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه الوالد اوسط ابواب الجنة واخد بالك تيجي عند صلة الرحم تقوم متكلموا عن الجنة تربطها له بالجنة حديث يتكلم عن الجنة تيجي عند الصدق آه، آه، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة تيجي عند الوفاء تكلموا عن الجنة وهكذا اربط بين كل طاعة ودور بقى في الاحاديث يعني يعني آه، اذكر ان عامل موسوعة كبيرة اسمها موسوعة من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم ورابط كل خلق بالجنة اربط كده هات ال- الاخلاق كده وشوف اي خلق واربطه بالجنه قول لي شوف يا حبيبي شوف اللي بيبر امه وابوه شوف ربنا بيكرمه بالجنه شوف اللي بيعمل كذا ربنا بيكرمه وهكذا غرس القيم الحميده في نفوس الاطفال الحق الحادي والعشرين تعودهم على السلوك القويم وتصحيح اخطائهم زي ايه جالك ضيوف الولد ما يعرفش يعني ايه استكبار الضيف ما يعرفش يعني ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيف يعني ايه اكرم ضيف اعمل ايه مع ضيفي طب انت بقى تقول له تعالى يا حبيبي انا جاي لي ضيوف النهارده عايزك تشوفني بعمل ايه مع الضيف الضيف جه قمت انت مدخل الضيف يا اهلا وسهلا أرحم- مرحبا بكم ودخلت خدت ضيوفك بالحضن وقعدتهم في مكان وبدات تدخل لهم اكل وشرب وحلويات وفاكهه وتكرمهم وتاكلهم بايديك و الولد يطلع يتعلم ازاي يكرم الضيف يعرف ان ده من الايمان بالله واليوم الاخر ما يجيش يقول ايه ضيف جنه يا نهار ابيض الاكل هيخلص لا تعرف الولد ان الضيف بيجي بيجي البيت برزقه ربنا بيرزقنا بالحاجه اللي هناكل بها الضيف بفضل الله سبحانه وتعالى ما حدش بيجي بيخلص على حد ولا حد بيجي ياخد رزق حد انما كل واحد بيجي برزقه بفضل الله تعلم الولد آه، خفض الصوت يعني في اولاد ليل ونهار وانت شوف النهارده الابناء في الشوارع الا من رحم الله صريخ وصوات وزعيق وتبقى حاجه عجيبه تبص تلاقي الام واقفه في البلكونه والاب واقف وعيالهم تحت عمالين صريخ وصوات وفي وقت الناس نايمه فيه وكلمه عيب ما بتتقالش الا عند من رحم الله سبحانه وتعالى علمه حبيبي وطي صوتك عيب انا اذكر كنا ساكنين قبل ما نعزل كنا ساكنين في بيت لوحدنا يعني مش البيت ملكنا لا كنا ساكنين يعني واخدين آه، دور كده وقاعدين فيه وما كانش حد ساكن كل اللي واخد شقه واخدها وقافلها كنت اعود ولادي ان ما يدبوش فوق حد فيقولوا لي ما حدش ساكن تحتينا اقول له حبيبي ما حدش ساكن دلوقتي لكن فيما بعد ممكن نعزل لمكان يكون فيه ناس ساكنين تحتينا اتعود من دلوقتي ان انت ما تدبش على الناس شفت المسألة عاملة ازاي؟ تعود ابنك، تعود ابنك ان هو لازم ياكل بيمينه. عمر بن ابي سلمة لما كانت ايده بتطيش في الصحفة واخد بالك فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. آه، خدت بالك ال- المعنى ال- آه، تعلمه. الطفل آه، عامل زي العجينة، شكله زي ما انت عايز بس علمه. تعلمه مثلا كتمان السر. قلت له سر احفظ السر يا ابني، ممكن تقول له سر عادي يعني مش مش حاجة يعني مهمة، تقول له اي حاجة كده بس تختبره بيها. لو لقيته قفش السر اتعلمه حبيبي عيب لان من الايمان بالله سبحانه وتعالى ان انت تكتم السر وتحافظ على السر يا حبيبي وما تفشيش ما تفشيش اي سر لاي حد ولازم حد يستامنك على كلمه لازم يا حبيبي تحافظ عليها تعلمه مثلا اداب السلام تعلمه ان انت تسلم ازاي وان انت تبدا الكبير بالسلام وان انت ال- ال- ال- الراكب يسلم على الماشي والماشي يسلم على ال- القاعد وهكذا وان السلام ما بقاش ب bonjour و good bye و how are you ونحمدوه و gute Nacht و Heil Hitler والكلام ده كله لا يبقى السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مش واحد يقول لك السلام عليكم تقول له نهاره ابيض آه، واخد بالك او آه، او هلا او مش عارف ايه لا تقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وهكذا تعلموا مثلا آه، معرفة الأذكار معرفة آه، أذكار دخول البيت والخروج ودخول المسجد والخروج ودخول ودخول الخلاء إلى غير ذلك تعلموا هذه السلوكيات وتعودوا على إيه على السلوكيات ال- الجميلة ديت لأن بكل أسف بعض الآباء بيهملوا أولادهم في السلوكيات ديت ويجي لما الولد يكبر وعنده 20 سنة يقول لك مغلبني كل ما اقول له على حاجه يقول لي لا مش هعملها او مثلا اعلمه الصح مش عايز لان انت سبته لحد ما كبر عارف عامله زي ايه؟ واحد زرع شجره الشجره ديت هي كانت وهي طالعه صغيره وطريه كده كانت معوجه فالناس قالوا له هات لها خشبه جنبها واربطها فيها وخليها تبقى عدله عشان تطلع معدوله يقول لهم بعدين لحد ما الشجره كل يوم تكبر تكبر وتقوى وترسخ وبقى لحد ما طلعت معوجه جه يعدلها ما عرفش يعدلها خدت بالك المساله عامله ازاي؟ فانت من البدايه كده قوم اولادك وربيهم وعلمهم وظبطهم وان شاء الله بعد كده هتلاقيهم ايه؟ هتلاقيهم اتعودوا على الحياه ديت بعد كده وخد بالك من حاجه لو عندك اولاد كتير ربي بس اول ولدين اول ولدين علمهم الصح اللي هيطلع بعد كده هيريحك في ايه بقى؟ في ان انت مش محتاج لو انت عندك مثلا تسع اولاد ولا 10 ولا 12 ولا اكتر انت لو ربيت اول ولدين اللي يطلع بعد كده يشوف الأو- اللي قبليه متربي وبيتصرف ازاي وهيقلده فلو كان الاولين متربيين اللي بعد كده كله هيطلع متربي من غير ما انت تتعب لو الاولانيين مش متربيين اللي بعد كده كله هيطلع زيهم فخد بالك حبيبي في الله اهم حاجه تربيه اول ولدين سواء ولدين او بنتين او ولد وبنت اقصد يعني اول مولودين دول لو ظبطتهم هتظبط الدنيا كلها بفضل الله الحق رقم 22 وده الحقيقه من اهم الحقوق في نظري اللي هو ايه بقى اللي هو ان انت تكون قدوه صالحه لاولادك اخويا وحبيبي اعظم تربيه واحسن تربيه التربيه بالقدوه ما جيش النهارده امسك اولادي الاقي ولدي في ثالثه اعدادي ولا في ثالثه ثانوي فاهم ازاي؟ فهو عرفت انه بيشرب سجاير فاجي انا ما- ماسك سجاير في ايدي اقول له حبيبي لازم تعرف ان السجاير حرام وربنا حرمها ومضره بالصحه و- وتروح واخد نفس وضربه في وشه. الولد هيصدق كلامك ولا يصدق فعلك. ما تجيش تكلم الولد عن الصدق وهو شايفك ما انتش صادق. ما تجيش تول- تكلم الولد عن عن الوفاء وهو شايفك اصلا ما عندكش ريحه الوفاء. ما تجيش تقول له يا حبيبي بر الوالدين وهو شايفك اصلا ما بتعبرش لا والدك ولا والدتك. ما تجيش تقول له صله الرحم وانت اصلا قاطع الرحم. التربيه بالقدوه حتى لو ما اتكلمتش. يعني هقول حاجه صغيره خالص عن تجربه. انا بناتي الصغيرين لابسين حجاب من هم صغيرين قوي ثلاث سنين. يعني من هم ت- في ثلاث سنين انا ما ما طل- طبعا هو حد لابس بنته حجاب عندها ثلاث سنين. انما هي من نفسها طلعت لقت امها محجبه ولقت ابوها ملتحي ومتدين طلعت متدينه لوحدها من غير اي حاجه بنت صغيره بنتي لما يعوز راجل يسلم عليها رغم ان عندها كام سنه ست سبع سنين ما ترضاش تسلم على راجل ابدا مع ان انا ما قلتلهاش انا ما بتكلمش معاها ولا بقول لها سلمي ولا ما سلميش انا سايبها كده هي تشوفنا احنا بنعمل ايه واخد بالك هي لقت ان النساء ما بيسلموش على الرجاله واخد بالك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد خير له من ان تمس يده يد امراه لا تحل له والنبي صلى الله عليه وسلم في بيعه العقبه لما جم النساء يبايعوه واحده مدت ايديها قالت امدد يدك فلابايعك يا رسول الله قال وضع يده في في- و- آه، وراء ظهري وقال اني لا اصافح النساء وتقول امنا عائشه كما في الصحيح فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له لا في بيعة ولا في غيرها مع ان مقام البيعة يستدعي ان انت ايه تصافح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح فالشاهد في الموضوع ان ان اولادك لما يلاقوك في خلق معين في معامله معينه في تصرفات معينه بيقلدوك ولذلك كان فضيل بن عياض آه، آه، بيقول بيقول ان مالك بن دينار راى رجلا يسيء في صلاته بكروه الصلاه يعني بيصلي بسرعه فقال ما ارحمني بعيالي والله العظيم انا انا خايف على عيال الراجل ده وزعلان عشانهم قالوا له سبحان الله هذا رجل يسيء في صلاته وانت ترحم عياله قال اجل فانه كبيرهم الذي يتعلمون منه هذه المصيبه المصيبه ان هو ده الكبير بتاعهم اللي بيتعلموا منه خد بالك الابن دايما ما بيشوفش في الدنيا دي حد احسن من ابوه حتى لو ده انسان يعني ما ملوش علاقه ما, ما, ما عندوش دين هو شايف ان ده قدوته وهو ده احسن واحد بالنسبه له ولما تيجي تقول له ده غلط يقول لك بس ابويا بيعمل كده شوف المصيبه فين فالتربيه بالقدوه دي مهمه انت ما تجيش تطلب من ابنك انه يبقى تقي وانت ما انتش تقي ما تجيش تطلب من ابنك انه يكون صادق وانت ما انتش صادق لازم تظبط نفسك الاول عشان تعرف تظبط اولادك دي حته التربيه بالقدوه هو ليه الصحابه طلعوا كده ليه الصحابه هم احسن احسن وافضل جيل على وجه الارض بعد الانبياء والمرسلين لان اللي رباهم مين محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وسلم النبي اللي رباهم هم شافوا النبي بيقول على حاجه يا جماعه وما بيعملهاش النبي صلى الله عليه وسلم عمره امرهم بحاجه وما عملهاش النبي عمره نهاهم عن حاجه وعملها طبعا ما حصلش عشان كده هم طلعوا كلامهم موافق لأعمالهم لأن هم شافوا النبي كده صلى الله عليه وسلم وتعرف نجابة الأستاذ من نجابة التلميذ تلميذ يقول لك فلان ده ده تلميذ فلان بس ما دمت عرفت ان التلميذ ده يعني ما شاء الله ممتاز ومجتهد و... وتلميذ نجيب تقول اذا كان التلميذ كده امال الاستاذ يبقى ايه؟ فلما تلاقي الولد مؤدب ومحترم وذوق وخلوق وبيغض بصره وبيصدق و تقول لما يكون الولد كده اكيد اسرته محترمه اكيد ده من بيت طيب اكيد ده نبته طيبه وان كان ده ليس قاعده يعني ممكن يكون ولد مش كويس واهله كويسين يعني خد بالك من الحته دي مهمه جدا يعني احيانا بعض الناس عايزين الشيخ او ابن الشيخ زي الشيخ ده غلط لان الشيخ مهما كان بيربي وبيعمل لكن الشارع بيدمر يعني ممكن يبقى انت راجل شيخ ومحترم وانسان ممتاز وعلى دين و وابنك حاولت تربيه على قد ما تقدر انت مش احسن من سيد من سيدنا نوح عليه السلام سيدنا نوح مات ابنه كافرا وماتت زوجته كافره فانت بتحاول تصلح ولدك لكن الهدايه بيد الله سبحانه وتعالى افرض ابنك ما اهتداش وانت راجل شيخ وعالم كبير فلما يجي يشوف ابنك ويلاقيه مثلا مش ملتزم يقول لك اتفضل يا عم ادي الشيخ وشوف عي... شوف عياله عامله ازاي لا ما تقارنش بين الشيخ وبين عياله لان هذه المقارنه فاسده ولا تصلح طيب الحق رقم 23 ان انت في مقابل بقى بتعلم اولادك بقى الاخلاق الحلوه والسلوكات الحلوه وتعلمه ازاي يعمل ده وازاي يعمل ده بتجنبه الاخلاق الرذيله تقول له حبيبي اوعى شفت انت لما قلت لك اقرن دايما بين الخلق الجميل وبين السلوك الجميل وبين الجنه اقرن برضه بين الخلق الذميم وبين السلوك المذموم وبين النار قول شوف يا حبيبي اللي بيكذب هيخش النار وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور والله العظيم الموضوع ده مهم يا جماعة جدا جدا والله, والله أنا بحاول أبسطه ويعني وننبسط فيه لكن والله الموضوع في غاية الأهمية تربية الأولاد دولت دي أمانة في عنقك ده أمانة هتتحاسب عليهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته ده أنت هتقف تلاقي أمانة ثقيلة وأنت واقف بين يدي الله وبيسألك عن أولادك وعن زوجتك ده موضوع كبير جدا جدا فايه قول له شوف يا حبيبي النبي عليه الصلاه والسلام ايه واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ترضى يا حبيبي ان انت تبقى مكتوب عند ربنا من فوق سبع سماوات ان انت كذاب لا والله يا حبيبي تبقى وحش قوي تيجي تكلمه عن السرقه يقول اوعى اوعى يا حبيبي ده السرقه ديت لو ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا بتطبيق الحدود عقابها ان يقطع الكف ايديك تتقطع وفوق ده كله بقى يعني ربنا يعافيك يا رب شوف بقى لو ما تبتش الى الله عذاب الاخره يبقى عامل ازاي اوعى يا حبيبي تكلموا عن الحسد تحسد ليه يا حبيبي هل انت بتتهم ربنا في عدله هل ربنا لما قسم النعم هل ربنا ما كانش عادل فزي ما بعض الناس اللي, اللي مش عارفين يعني ايه يعني ايه يعني ايه مثلا قدر ربنا سبحانه وتعالى وحكمه ربنا ويجي مثلا يلاقي واحد ربنا وسع عليه يقول لك اه ما هو يدي الحلق للي بلا ودان ده بيتهم ربنا في عدله وبيتهمه في حكمته بيتهم ربنا بان ربنا بيتصرف تصرف غير يعني عياذا بالله بغير حكمه يعطي الذي لا يستحق ولا يعطي الذي يستحق خدت بالك ده بيتهم ربنا يقول له يا حبيبي ليه تحسد وليه تحقد ودي حقيقة الحقيقة والله ده الموضوع ده عايز حلقة كاملة مش عن تربية الأولاد ده عن تربية الكبار الناس النهاردة يعني مش عارف مش عارف يعني ايه اللي حصل للناس الناس باصه لبعضها قوي يعني ايه الا من رحم الله طبعا باصه لبعضها قوي الحسد بقى منتشر بشكل بقى فظيع الناس كأنها بتتنفس حسد حسد وحقد وضغينة والقلوب بقت كلها يعني إلا ما رحم الله تشاحن من أجل دنيا والله يعني ما شفتش حد بيحسد حد عشان هو خاتم القرآن مع ان هو ده بقى مجال الحسد الحقيقي لا حسد الا في اثنتين كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق هذا المال اناء الليل واناء النهار تخيل حضرتك فهو ده مجال الحسد الحسد هنا بمعنى الغبطه يعني مش الحسد الحسد فتعالى ابنك يا حبيبي تحسد ليه يا حبيبي لو زميلك اغنى مننا ايه المشكله يا حبيبي ربنا يوسع عليه ويوسع علينا يا حبيبي ادعي له ربنا يبارك له في ماله وادعي وقول يا رب ارزقني زيه يا رب ما تحسدش حد يا حبيبي ولا تحقد على حد علم ابنك علمه ايه اوعى اوعى يا حبيبي من الخيانه اوعى في يوم من الايام تخون صاحبك اوعى في يوم من الايام حد يأتمنك على سر وتخونه اوعى حد يأتمنك على حاجه وتخونه اوعى حبيبي الخيانه ديت يعني بئس الخيانه يعني اوعى اوعى الخيانه دي, دي مصيبه علمه الغيبه الغيبه حبيبي ترضى حبيبي حد ياخد حسناتك او انت لو اغتبت صاحبك او لو اغتبت جارك او لو اغتبت اي حد هياخد من حسناتك اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم اتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصلى هو حبيبي وزكاه وصيام وحج لكن عنده مشكله ايه هي المشكله حبيبي ياتي وقد شتم هذا وضرب هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فإن فنيت حسناته أخذ من سيئتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والنبي صلى الله عليه وسلم شاف اللي بيغتابوا الناس حبيبي شافهم في عذاب القبر ليهم ضوافر من نحاس بيقطعوا بها وشوشهم وصدرهم يخمشون وجوههم وصدورهم انت تتمنى حبيبي تعمل حاجه زي كده لا طبعا يا ابني خلاص اوعى الغيبه يا حبيبي اوعى النميمه اوعى حبيبي صاحبك تروح توقع بينه وبين واحد تاني وهتروح تقول له ده فلان قال عليك كذا وفلان قال عليك كذا اوعى تنقل الكلام نقل الكلام ده اوعى يا حبيبي يعني بعض الامهات بكل اسف رايح فين يا ولد رايح عند عمتي ايوه شوفها بتقول ايه عليا وتعالى قول لي يا حبيبي بتعلمه النميمه من وهو صغير لا امي الفاضله واختي الفاضله اوعى تعلمي ابنك كده ده انت لما يجي ابنك ويقول لك ده عمتي بتقول عليك اوعى تكمل وامسكيه اضربيه اضربيه انا اللي بقول لك اضربيه قولوا له لو سمعتك مرة من مرات بتنقل كلام بين حد والتاني هضربك أكتر من كده 100 مرة اوعى اوعى ده حرام ده النميمة يا حبيبي من أسباب عذاب القبر أنا عايزاك يا حبيبي تنقي لسانك من إن أنت تغتاب حد أو تنم وتسعى بين من يمين بين حد آه علمه آه وحذره من عقوق الوالدين قول له يا حبيبي ده عقوق الوالدين ده من أكبر الكبائر آه حذره من قطيعة الرحم قول له حتى يا حبيبي لو أنا زعلان مع عمك اللي هو أخويا اوعى انت تقطعه روح حبيبي زوره روح زور خالتك وزور خالك وزور عمتك اوعى تقطع حد يا حبيبي مالكش دعوه بالكلام ده كله حذره من البخل حذره من البخل حذره من الاثره والانانيه حذره من الحياه دي كلها وده من ابواب التربيه الجميله جدا جدا فاضل لنا اظن حقين او ثلاثه بسرعه كده نقولهم ان شاء الله و... ونتلقى شويه اتصالات معاكم كده نتعايش مع اتصالاتكم الجميله برضه حول موضوع تربيه الاولاد لو كان في اقتراحات جميله او اي حاجه. آه تعليم الاولاد ما ينفعهم في امر الدين والدنيا دي ذكرناها قبل كده اظن. الحق اللي بعد كده تعليم الاولاد بعض الالعاب المباحه للترويح عن الاولاد. اه دول اطفال مهما كانوا يا جماعه. فلا بد يكون في برضه يعني باب للترويح يعني انا عن نفسي احيانا اخد اولادي او اديهم مكان فيه مراجيح فيه ده الناس تستغرب شيخ محمود انت بتلاقي وقت قلت لهم انا ما عنديش وقت لكن لازم غصب عني ان انا اوجد الوقت ده عشان ولادي دول ليهم حق عليا مش معقولة أنا عشان خاطر إن أنا راجل داعية إن أنا أفضل مقعد ولادي ليل وليل ونهار في البيت ما يشوفوش الدنيا حرام عليا انا لازم اوفر وقت واخدهم وافسحهم وابسطهم وبين وبين انا كمان بتفسح معاهم يعني فيعني تلكيكه برضه يعني وبناخد برضه من وراها ثواب يعني فايه فتاخد اولادك وتعلمهم برضه بعض الالعاب المباحه وينبسطوا ويهيصوا سيدنا عمر الخطاب بيقول علموا اولادكم السباحه والرمايه وركوب الخيل في المقابل بقى اخويا وحبيبي هتفسح ولادك وتعلمهم بعض الالعاب المباحه وتجيب لهم شويه لعب في البيت كده يلعبوا بيها تحذرهم من الألعاب التي يكره أو أحيانا يحرم استخدامها زي إيه؟ ألعاب فيها ترويع للمسلمين إن ما يجيش ابني اقوم جايب له بقى مسدس بتاع صواريخ واقول له بص يا حبيبي بقى شايف الراجل واقف هناك ده يلا اخبط عليه الطلقه دي تجيب الطلقه من الراجل ايه يعني انا لا اذكر وانا صغير كنا لسه بقى عيال صغيره كنا في رابعه ابتدائي فكنا طلعنا فوق سطح عماره كده لسه بتتبني وكنا في رمضان بالليل وكان واحد ماشي مع عروسته كده واخد بالك واضح ان هم لسه كانوا متجوزين جديد وشاب بقى كده وفارد صدره كده يعني وعمال بيتكلم معاه بقيت حاسس من من شكل الحديث كده انه عايز يقول لها بقى انا طول عمري غضنفر واسد و- وابو السباع و- وسبع رجاله مضغوطين في file واحد وكده يعني ف- فقمنا راميين عليه ال- كنا لسه في رابعه ابتدائي لسه عيال صغيره مش فاهمين حاجه يعني ما كانش برضه ايه في التوجيه زي دلوقتي يعني فرمينا عليه بتاع كده ايه كنا بنجيب البارود بتاع البومب ده ونحطه في علبه ورنيش ونروح رامينها بتبقى عامله زي القنبله فرحنا رامينا عليه راح جري وسابها طبعا عرفت ان هو نادل من اولها يعني بس يعني الفاس وقعت في راسك اتجوزت خلاص يعني فالمهم الشك في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين ده نهى عن مجرد اشاره المسلم لاخيه بالسلاح ولو على سبيل الهزار احيانا بعض الشباب يهزروا مع بعض والله بستغرب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مجرد بس الاشاره بالسلاح مجرد ان انت تشاور امال بقى الشباب اللي بيتخانقوا مع بعض بالمطاوي والسكاكين والسنج والسواتير انا مش عارف لحد الان ازاي ان مسلم يعني يبقى ليه قلب يروح يضرب اخوه المسلم ويقطع فيه بالمنظر ده وتلاقي الاثنين متحولين على ال- المستشفى متقطعين وغرقانين دم ليه يا ابني؟ ليه هي الدنيا مستاهله ايه؟ وتلاقي على الحاجات كلها هايفه متخانقين على سجاره آه، الو- الواد ده خد البت بتاعت الواد ده وحاجات كده هايفه وعبيطه و- وما ما تستاهلش ان المسلمين يعملوا بعض كده يعني الشاهد في الموضوع يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالالعاب اللي فيها ايه اللي فيها ترويع للمسلمين ونعلم الولد انه ما يلعبش بالسكاكين ان بعض الامهات بتسيب السكاكين في المطبخ تعرف ان حصل مره موقف عجيب جدا حصل مره حادثه لو تفتكروا الكلام ده من كام سنه كده ان ام كانت آه، جارتها تقول لها دايما حط السكاكين في مكان عالي فهي كانتش تسمع كلام تقول لها ده عيال صغيرين مش عارف ايه الولد وهو بيتفرج على مع مع والدته على فيلم فلقى لقى البطل ماسك السكين وبيذبح واحد واخد بالك فحب يقلد البطل خد السكينه من المطبخ الولد عنده كان حوالي ست سنين على ما اذكر او سبع سنين واخوه ده كان لسه طفل رضيع فراح واخد السكين ومن ورا مامته قال داخل بايه بيطبق اللقطه اللي شافها في الفيلم ذبح اخوه تخيل تقوم الام من فزعها سمعت الصرخه فدخلت لقيته ذبحه خلاص راحت انتقاما من الطفل اللي قتل الطفل الصغير راحت قتله الكبير واتجننت تخيل حاجه زي كده يبقى احنا ايه يعني من باب اولى ان احنا ناخد بالنا يا جماعه ان احنا نبعد السكين عن ايدي الاطفال وان احنا نحذرهم لا الطفل مثلا في لحظه غفله من الام ماسك سكينه اوعى يا حبيبي لو شفتك ماسك سكينه مره تانية هعمل فيك وهسوي تهدده ليه عشان ما يلعبش بالسكاكين يعور نفسه ويعور اخواته ننهى اولادنا عن اللعب بالزهر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالزهر زي لعبه سلم والتعبان زي لعبه ال- ال- الليدو آه، زي لعبه آه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها محرمه آه، ما ما فيهاش تشدد النبي عليه الصلاه والسلام قال من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال من لعب بالنرد فكانما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ثم قام يصلي يبقى اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك آه، نهيا ت- ننهى برضو الاولاد عن اللعب بالكلاب اعزكم الله الكلاب دي موجوده ليه الكلاب ديت يباح ان احنا نقتني الكلاب في حالات معينه زي ايه يا جماعه زي كلب الصيد زي كلب الحراسه زي كلب الماشيه ما سوى ذلك يحرم يحرم بل ان من اقتنى كلبا على غير حراسه انقص الله من حسناته في كل يوم مقدار قيرتين قيرتين قيرات مثل جبل احد انت بقى هتعمل كام قيرات حسنات في اليوم لو ربيت كلب من اجل بس التربيه التسليه وان يبقى ويسلي الاولاد وهو يلعب في البيت ويشغل الاولاد معه شويه ويجري وراه في الجنينه لو حصل ده ينقص من من حسناتك بمقدار قيرتين كل يوم بالاضافه الى تنجيس المكان يعني واخد بالك الى نجاسه المكان طبعا بنعلم اولادنا حبايبي ان ان يكون اللعب ده ليه وقت معين ما يبقاش حياتنا كلها ضحك ولعب وجد وحب يعني واخد بال حضرتك يبقى برضه ايه في وقت للعب ووقت للمذاكره ووقت لحفظ القران ووقت للفسح ووقت للجلوس مع الاولاد لازم كل حاجه ليها وقت حياتنا لازم تكون منظمه يا جماعه مشكلتنا ان كتير مننا حياتنا فوضى سايبينها كده يعني ايه يقول لك يا عم ما تدققش لا دقق دقق ده عمرك ده كنزك اللي يعني بص الفلوس ممكن تتعوض كل حاجه ممكن تتعوض الا العمر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ عمرك ده هتتسأل عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ك- يعني يقول آه، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من أول حاجة عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه يبقى اللعب يبقى له وقت معلوم حبيبي بعد ما تخلص مذاكرتك وتخلص حفظ الجزء بتاعك من القرآن سواء صفحة نص صفحة اللي انت عامله يعني بعدها مباشرة ليك ساعة لعب على الكمبيوتر او ليك ساعة لعب كورة مثلا في الش- في, ال- في النادي ولا في اي مكان بلاش الشوارع عشان الناس تعبت من لعب الاولاد في الشوارع ودي نصيحة بنقولها للاباء والامهات يا جماعة لازم نراعي الجيرة الجيرة يا جماعة اللي النهاردة بقت اسوأ شيء في حياتنا الجيرة بجد والله العظيم انا بتكلم كلام واقعي احنا شايفينه أسوأ شيء في حياتنا النهاردة الجيرة تلاقي يعني النهاردة بعد صلاة الفجر آه، قلت اتمشى شويه لان كان عندي النهارده التصوير ست حلقات النهارده عشان رمضان كل سنه وانتم طيبين ودي يعتبر الحلقه السابعه النهارده في يوم واحد يعني الحمد لله. ف فقلت اتمشى شويه يعني افك نفسي شويه كده عشان اقدر برضه اقوم بالحلقات ديت. والله العظيم ماشي بعد الفجر بتمشى ولقيت واحد واقف تحت عماره من العمارات وبينادي على زوجته في الدور الخامس ويصرخ ويصوت وهي من فوق وهو من تحت. فقربت له كده السلام عليكم فقال لي عليكم السلام فقلت له يا اخويا وحبيبي يعني انا اسف يعني طبعا مش من حقي ان انا اتدخل بس في ناس نايمه يعني راعي ان في ناس نايمه اكيد آه، صوتك هيتعبهم هيضايقهم قال لي طب اعمل ايه ما انا انا بقى انده لها ازاي قلت له يا اخي و- كلف نفسك مكالمه بالموبايل كده وانت قاعد في عربيتك كلم زوجتك اطلع لها شوف اللي انت عايزه لما انت من تحت وهي من فوق يعني وممكن تكون الناس بتستحي انها تقول لك يعني فرجاء ربنا يكفيك راعي جارك ربنا يحفظك طبعا قلت له كلمتين و- ومشيت وقلت يعني ربنا يستر وهو ما ي- ما ينفعلش ولا يزعل الشاهد في الموضوع اني علم اولادك ان مش مش اللعب في الشوارع ما يبقاش مثلا من الظهر للعصر ناس في قيلوله نايمين او يبقى بالليل والناس آه، عايزه تنام او يبقى بعد الفجر والناس آه، يا دوب بتريح شويه عشان راح الشغل وهكذا. آه، تعلم اولادك ان اللعب برضه يكون على سبيل المكافاه. لو ذاكرت دروسك هتلعب ما ذاكرتش مفيش لعب النهارده لو حفظت القرآن هتلعب ما حفظتش مفيش لعب النهارده الحق اللي قبل الأخير اصطحاب الأولاد إلى الأماكن المباركة أنت أب ولازم تحافظ على أولادك أولادك دولت زي الزهرة الجميلة اللي بتملاها بالخير ما تملاهاش بالشر بدل ما تاخد ولادك للسينمات والمسارح والمصايف وانا بقول لك ممكن تروح المصايف في اوقات معينه في اوقات معينه اعرف ناس عاوزوا يروحوا بيروحوا في وقت الامتحانات الامتحانات شغاله واخد بالك وهو واخد اولاده يروح يلاقي الشواطئ كلها فاضيه ما فيهاش ولا بني ادم او يروح عند دخول المدارس المدارس دخلت النهارده هو يروح يقضي له يومين ويرجع بيبقى ايام ما في يعني كل من حرم زينه الله اللي تخرج العباده ما نقدرش نحرم عليهم على الاطلاق انما بنحرم ايه اللي بيحدث في الاماكن ديت لو الاماكن فاضيه فبها ونعمه عين انما الاصل ايه الاصل بقى ان تاخد ابنك بقى للمساجد تاخدهم للعمره للحج تاخدهم للاماكن ديت انما الاماكن التانية والله العظيم انت اللي هتجني الثمر الوحش ياما اولاد عقوا ابائهم وامهاتهم وكان السبب هو الاب نفسه والام نفسها يقولوا والله العظيم عمرهم ما دلونا على طاعه ربنا عمرهم ما قالوا لنا صلوا عمرهم ما قالوا لنا احفظوا القران هم حياتها كلها كانت اكل ولعب وشرب وفسح وخلاص فانت خد اولادك للاماكن المباركه اخر حاجه حبيبي في الله واختي في الله عدم الدعاء على الاولاد ودي اخر حاجه في حق الابناء ان شاء الله عشان نبدا يوم الاثنين الجاي ان شاء الله حق جديد ان شاء الله عدم الدعاء على الاولاد اياكم وعلى الله حد يدعى على اولاده ممكن حبيبي في الله توافق ساعه اجابه بتبقى مصيبه ورب الكعبه بيجني ثمرتها الاباء والامهات هم اكتر من الاولاد واحد يوم دعا على ابنه او ام تدعى على ابنها او على بنتها في نفس اللحظة كانت موافقة ساعة إجابة تقول له ربنا يعمل فيك كذا والله أعرف يعني أم مرة دعت على ابنها قالت له إلهي تروح ما ترجع وراح وما رجعش خبطته عربية ومات وهي بعد كده بقت ليل ونهار عياذا بالله بتلطم على خدها وتصرخ وتصوت وتجيلها حالات تشنج وسرع وتقول انا السبب انا اللي موته بدعوة أم اوعي تدعي على ابنك هي كده كده الدعوة طالعة لقيت ابنك مش كويس بدل ما تقولي ربنا ياخدك ربنا ينتقم منك ربنا يعمي بصرك ربنا ربنا قولي ربنا يهديك يا ابني ربنا يصلح حالك يا حبيبي ربنا يبصرك بالخير يا ابني ربنا يكرمك ربنا ربنا هكذا ادعي ما ط- ما دام دعوة طلع بدل ما تدعى عليه ادعي له اسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم اوعى اخويا في الله انك تدعي على اولادك اوعى اختي في الله انك تدعي على اولادك الحقيقه يعني آه، يعني دي كانت بعض الحقوق الخاصه بالابناء خدناها اظن في اربع حلقات او خمسه وان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله نبدا في حق جديد فممكن نتلقى بعض الاتصالات الخاصة ببعض ب- ب- برضه من موضوع تربية الأولاد وموضوع حق الأب- الأولاد وبعض بعض الاقتراحات نسمعها وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجزيكم عنا كل خير ويجمعنا على وإياكم على الخير دائما وربنا آه، يعني يبارك في أولادكم جميعا يا رب العالمين. معانا أحمد من ليبيا السلام عليكم.
ساعة الله ركات عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمود ازيك يا أبو حميد؟
أه والله يا شيخ أنا ليا أخ خدت بالك أنا كنت باباه وأنا كنت كل حاجة ليه أنا اللي مربيه من هو صغير يعني أنت مصر عايش في بس ليبيا ها؟
من منه كلته إيه العكننة والمشاكل ففي بزرع كره جا- في قلبي من ليه ودي حاجة غصب عني أنا يعني إيه؟
أنا تعبان في عليه إيه؟ معلش ما سمعتش في إيه؟
بس كل ما بعمل معاه
احمد انا مس... انا ما سمعتكش والله سؤال آه، حاجه كده مصطلح انا ما فهمتوش يعني طيب ام اسلام من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ازي حضرتك يا فندم ربنا يعزك الله ويحفظك.
يبارك لنا في حضرتك يا الله رب يخليك يا ام الله اسلام يحفظك معلش هو سؤالين والله لحضرتك تحت امرك ال- انا ال- يعني الحمد لله ربنا كرمني وعيال يعني الحمد لله بيبتدي يهتدي شويه بشويه كل سنه بيعدي بعصبيته وبوقته نعم.
بس المشكله بتبقى فيا انا حضرتك المشكله انا في ايه؟
فيا انا يعني آه.
انا لما الولد بيعمل حاجه عنده اربع سنين هو مش حاجه يعني نعم فلما بيعمل حاجه وبيسوق البرود عليا ب- بلاقي نفسي عشان ما اضربوش كتمت في نفسي جامد لحد ما يعني اصوت او اشتمه باي لفظ بقى اللي يعدي بقى من بقي اللي بيطلع لا انت الحمد لله ربنا كرمني ما بدعيش عليهم الحمد لله ربنا يكرمك يا ام اسلام انا الله خد يبارك بالك من لك.
حاجه اصل ده طفل هو ما يقصدش ان هو يعني هو أنا- الطفل أنا الطفل مش- بطبيعته يعني مش عارفه حضرتك معلش الطفل الطفل يا ام اسلام الطفل طبيعته بيتصرف بتلقائيته هو ما, ما عندوش الطفل في السن ده ما عندوش لا خبث ولا لوع ولا بيعرف ان هو ي- يعني ان هو كل فرد بيتصرف بطبيعته فانت برضو ايه يعني من خلال بقى العقاب والجزاء وال- والثواب والعقاب اللي انت مثلا ايه تقول لو عملت كذا هديك كذا او هعمل لك كذا او هفسحك او هعمل الطفل بفضل الله بيبتدي يتظبط معاكي واحده واحده وربنا يا رب يبارك لك في اولادك يا رب يحفظهم لك من كل سوء يا رب العالمين. الاخت داليا من السعوديه السلام عليكم.
الو السلام عليكم شيخ محمود ازي عليكم حضرتك؟
السلام اهلا وسهلا إيه، معلش انا هسأل سؤال صغير بس اتفضلي إيه انا عملت النية لله اللي انا عايزه اتنقب يعني انا محجبه طبعا بس انا عايزه أت- البس النقاب نعم بس كل اللي حواليا قاعدين بيقلقوني مش بيقلقوني منه آه.
بس بيقولوا لي ده ليه التزامات انت كده تبعدي عن الناس نعم بيقولوا لي حاجات كتير قوي ربنا كويس دعم فجوزي موافق الحمد لله الحمد لله رب كويس العالمين.
بس انا عايزه اعرف هو فرض مش كده والله الامر فيه تفصيل الحقيقه الامر فيه تفصيل طويل عندي يعني آه أيوة.
لكن هقول لك حاجه يا اخت داليا ربنا يبارك فيكي انا شايف طيب.
ما ما دام الزوج طيب موافق معلش عشان انا هقفل اتفضل.
وحضرتك جاوبت في الزمن انا اتفضل.
عايزه اسال سؤال تاني مم.
إيه، حضرتك معايا؟
معاك اه طبعا اه إيه، انا في موضوع م- يعتبر مصيري بشكل غير عادي انا نعم.
مش عارفه اتصرف فيه ازاي بس انا مش قادره اقوله على الهوا طبعا طيب بس آه، ممكن ابقى اكلم حضرتك على الموبايل اتفضلي خدي مني انا كنت تحت امر حضرتك آه هم ادوهاني فعلا بس طيب.
الله يخليك انا هستنى اجابتك بس انا هكلمك ان شاء الله بعد الحلقه حاضر انا حاضر ربنا يبارك في حضرتك آه، اخت داليا ربنا يبارك فيك بالنسبه لموضوع النقاب زي ما قلت الموضوع عندي فيه تفصيل الحقيقه يعني انما هو يدور ما بين الاستحباب وما بين الوجوب يعني ما نقدرش ننزل نقول بقى ايه النقاب محرم وانه كان عاده بدويه وانه كان وانه كان لكن في ادله كتيره جدا على النقاب سواء تدل على انه واجب او تدل على يعني ما اقدرش اقول بقى ايه النقاب واجب وخلاص هي كلمه واحده وما ما اقدرش اقول الكلام ده وما اقدرش اقول ان هو مستحب وهي كلمه واحده ما اقدرش اقول الكلام ده انما الامر بالنسبه لي يعني في تفصيل ما بين الوجوب وما بين الاستحباب تختلف من انسانه لانسانه ثانيه والموضوع عندي الحقيقه لو هشرحه محتاج حلقه كامله عشان اشرح سبب الكلام ده فانت لو طالما زوجك طالما زوجك آه، موافق فتوكل على الله وزي ما قالوا لك هي مسؤوليه اي نعم انت بقى اثبتي للناس ان اللي بتلبس نقاب دي اخت فاضله ومتدينه وان النقاب ده مش اخر حاجه دي اول حاجه وبعدها نظهر بقى الالتزام والاخلاق والمعاملات والسلوكيات مين معانا؟ ام يوسف طيب السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ محمد يا اهلا وسهلا ربنا يعزك ربنا يبارك في حضرتك يا رب الله يحفظك ويعزك يا رب والله يا شيخ آه، انا هنا من مكه وحصلت حاجه غريبه جدا نعم إيه انا كنت بشتري حذاء لابني فاكتشفت عن طريق الصدفه ان الحذاء دوت مكتوب عليه من من النعل كده إيه كلمه الله مرسومه نعم
إيه وبت- وممكن تتشكل برضه بشكل محمد نعم إيه فدلوقتي حضرتك يعني انا عايزه ابلغ هنا في مركز البحوث الاسلاميه بحيث انهم على الاقل يسحبوا المنتج دوت من السوق نعم او يوقفوا ال- الاستيراد بتاعه ده حضرتك جايباه جايباه من السعوديه ولا من مصر؟
نعم جايباه من السعوديه ولا من مصر؟
لا السعوديه من مكه حضرتك من مكه نعم ايوه إيه فدلوقتي غريب جدا يعني ان زوجي زمايله في الشغل بيقولوا له مالكش دعوه بال... بال... بالموضوع دوت لانك هتدخل في اسئله كتير والسين والجيم وانت في بلد غير بلدك فمش عارفه يا دكتور اعمل ايه يعني آه، الم- يعني زي اللي بننتهي في في, في قلبنا 100 طعنه ومش عارفين نعمل طب حاجه هقول لحضرتك على حاجه يا أم يوسف آه، هو بفضل الله يعني آه، اخواننا في السعوديه ناس افاضل والله ناس من خيره الناس وهم عندهم غيره على الدين آه، جميله جدا حضرتك كل ما في الامر في اي اداره للبحوث هناك في البحوث والافتاء هناك في المملكه آه، تسلموا لهم آه، ال- تودوا لهم الحذاء دوت وتدعوا لهم و- او لجنه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك وتوديهم الحذاء ده ويشوفوه بنفسهم هم يستطيعوا هم هناك يتحكموا في ان المنتج ده ما ينزلش تاني وان هم يقدروا يعملوا منشورات هناك يحذروا المنتج ده الشركه نفسها اللي بتنتج هذا المنتج وكاتبه عليه هذا اللفظ آه، لفظ الجلال او آه، او كلمه محمد صلى الله عليه وسلم هم لما يلاقوا الدنيا كلها قطعتهم هم بفضل الله هيتادبوا ويغيروا هذا الكلام بفضل الله سبحانه وتعالى السلام عليكم ام عمر من القاهره السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمود رفع الله قدرك الله يبارك فيك وعزك الله وجزاك عنا كل خير الله يبارك فيك انا ويحفظك عندي عمرو وعبد الرحمن ما شاء الله 13 سنه و10 سنين ما شاء الله تعبني قوي وبجاهد معاهم في موضوع الصلاة يا شيخ محمود سبحان الله عايزه حضرتك توجه لهم كلمه جزاك الله هم خير قاعدين هم قاعدين قدام التلفزيون دلوقتي عمرو حبيبي وعبد الرحمن حبيبي اه آه يعني مش هقول وعايزه لك- نمره حضرتك للضروره القصوى حاضر انا يا حاضر ال direct ان شاء الله في control عمرو وعبد الرحمن و- وكل بقى الشباب اللي في سنكم كده الصلاه بقى مفيش اجمل من الصلاه ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين شوفوا انتوا بقى بتاكلوا وبتشربوا الحمد لله وكل ده من خير ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيسوقكم للولد عشان يجيب لكم الوالد عشان يجيب لكم الخير ده كله فنحمد ربنا بقى ونشكره ونسجد لله سبحانه وتعالى ونصلي عشان كل ما نسجد وكل ما نصلي كل ما نقرب من ربنا وربنا يحبنا ويكرمنا ويبارك لنا في حياتنا وننجح في دروسنا ومدارسنا وربنا يكرمنا وننجح في حياتنا ونكبر ونبقى حياه كويسه ويوم من الايام نخش الجنه بقى مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوعدوني من دلوقتي ان انتم من النهارده تصلوا ان شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين السلام عليكم عليكم السلام مين الو الاخت زهراء السلام عليكم عليكم السلام ازيك يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، ممكن لو سمحت يعني آه، هو انا حصل معايا انه آه، واحد اساء لي كده نعم.
ورحت انا رديت يعني حسيت ان انا ما ردش بالاساءه بس انا رديت بالاساءه لو اني في الاول ان انا ما رديتش نعم.
بس بعدين رديت لما جيت ال- يعني تكرر معايا نفس المواقف وكده نعم فرديت بالاساءه نعم.
ف- فايه الحكم يعني و- يعني واحد واحد ده مين ده يعني عفوا مش مش مش مش بقول اسمه يعني يعني واحد ده ايه ايه اللي يربطك بيك علاقه يعني صله رحم اخوك زوجك لا آه، مش اخويا جارك ولا يعني صلة رحم يعني شغل وكده في الشغل يعني اه اه نعم اه طيب ربنا يبارك في حضرتك هقول لك حاجه احنا طبعا آه، بنقول لو حضرتك في الشغل يبقى ما يبقاش في احتكاك بينك وبين الرجال ده ابتداء ده رقم واحد ولو في احتكاك في حدود الشغل يعني وما يبقاش فيه بقى آه، لا هزار ولا غير كده ما فيش مشكله انما آه، لو هو اساء لك بكلمه فانت برضو كاخت مسلمه وملتزمه وربنا يبارك فيك يا اخت زهراء ويحفظك يا رب العالمين ما ترديش ولا تشغلي نفسك بإساءة أي حد خد بالك من حاجة أحيانا بعض الناس بيبقى جواها كمية شر لما بتسيء بتتمنى حد يرد عليها عشان تزداد في الإساءة احنا نعمل ايه في الوقت ده ما نردش يعني احنا مثلا آه، كدعاء ممكن تلاقي مثلا صحفي طلع آه، دب فينا كلمتين هنرد طبعا لا ولا يشغلنا الكلام ده ولا الكلام ده حتى نقراه حتى ولا ولا ننشغل بيه وتلاقي ناس بتتصل بينا وزعلانين ده الصحفي قال عليك كذا وقال على فلان كذا ولا ولا تشغل نفسك انا نفسي مش زعلان انت زعلان ليه واخد بالك فانت ما تشغلش بالك الانسان لازم يوطن نفسه كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الناس إذا أحسنوا نحسن إليهم وإذا أساءوا لا نرد الإساءة وإنما نجتنب إساءتهم ربنا يحفظ الأخت زهراء السلام عليكم
مصطفى وبركاته ازيك يا شيخ محمود ازيك يا أخو مصطفى والله العظيم ليك يعني محبه في الله قسما بالله يا شيخ والله العظيم أنا مصدقك وانت كمان والله حبيبي العظيم انت والشيخ محمد حسان الناس الحلوه دي والله ربنا يخليك يا رب.
جزاكم الله كل خير والله العظيم ر- ربنا لو يعزك سمحت يا شيخ عندي سؤال بس والله اتفضل انا تزوجت من آه، زوجتي ان شاء الله زوجت من ما كانتش زوجتك بتصلي ولا اهلها ولا ابوها ولا امها امها آه.
كانت بتصلي بس اه واخواتها طبعا شباب زينا كده ما كانوش بيصلوا نعم والحمد لله ربنا رضي واتجوزتها والحمد لله يعني بتلبس خمار والحمد لله ما شاء الله.
بحاول معاها شويه شويه ما شاء الله وبتتند معاها. هل انني خاطئ في, في الاختيار ده؟
نعم هل انني خاطئ في الاختيار ده يا شيخ محمود؟
خطأ في ايه يعني في اختيار الزوجه مثلا مش مش هي مش هي لبست ولا خمار مش هي ولا مش- كده مش هي لبست خمار وبتصلي الحمد لله الحمد لله بس رب العالمين.
خلاص الحمد لله رب العالمين هو الاصل ان احنا لما بنختار طبعا يا اخ مصطفى بنختار يعني اسره متدينه واخت تكون متدينه من اسره متدينه لكن آه، ت- طب انت اخترت والاسره مش متدينه والاخت ما شاء الله متدينه احنا برضو بنخاف آه، انما انت بتقول انت من الاول آه، يعني آه، ممكن ما يكونش فيه التزام واخترت و و، وبعد كده انت التزمت وخليتها تلتزم ربنا يجازيك كل خير ما دامت هي الحمد لله مطيعه وبتلبس خمارها وبتصلي الحمد لله رب العالمين ربنا يا رب يبارك لك فيها ويحفظها لك ولعل اصلا انت كمان تكون سبب التزام اسرتها كامله ويجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا مؤشر السلام عليكم ازي- ازيك يا محمود اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك يا رب والله احنا يعني بنعزك الله ويعني وبندعي لك والله العظيم على طول وربنا يبارك فيك يا شيخ محمود اخبار اخبار السودان ايه بتاع اسوان
تعالى عندنا حضرتك من دلوقتي.
ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب إيه، لا تنسانا يا شيخ محمود من فرح دعاتي ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود جزاك الله عنا اهل خير اسوان والناس الطيبين دول ربنا يكرمهم ربنا يبارك فيك امور يا مؤشر أنا عايز-
لا اله الا الله طيب ان شاء الله ترجع لنا تاني يا ماشي ربنا يبارك فيك مين معانا؟ اسامه؟ طيب السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم يا سعوديه ايوه السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ محمود يا اهلا يا اخو اسامه ربنا يحفظك والله العظيم يا شيخ محمود بحبك في الله والله العظيم اقدر اقول لك قد ايه والله الله يخليك يا اخو والله أسامة.
العظيم انا ما اصدق انا ما مش مصدق انا بكلمك والله العظيم ربنا يحفظك والله يا شيخ يا محمود انت يا شيخ محمد حسان والشيخ واصحابك والشيخ- كلهم والله العظيم بدعيكم والله في الله ربنا والله ربنا يخليك يا والله رب.
بدعيكم بالحرم يا شيخ محمود والله الله يعزك ويحفظك ربنا يعني يجزيكم عنا كل خير والله امين العظيم يا رب العالمين انا والله مش مصدق انا بكلمك والله الله يكرمك يا اخو اسامه الله ربنا يخليك يا يحفظك شيخ محمود.
ربنا يحفظك يا اخو اسامه انت منين؟
ماشي يا محمود عندي سؤال بس يا شيخ محمود ادعي لي بس ربنا يهديني انت منين يا اخو اسامه؟
ايه انت منين اصلا؟
ايه انت منين من اين انت منين من انت والله طب مش مشكله قول سؤالك طيب آه، ادعي لي ربنا يهديني امين امين يا رب العالمين ربنا يهديك يا اخو اسامه ويحفظك يا رب مصطفى معاك في سؤال معين عايز تسال عنه يا اسامه لا بس ادعي لي بس ربنا يهديني بس.
حاضر والله هدعي لك ان شاء الله وانت دعينا كده يا اخو اسامه ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك ام احمد السلام عليكم ام احمد السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، شيخ محمود مع حضرتك ان شاء الله جزاك الله كل خير عنا ربنا يعزك ويحفظك آه، انا كنت بس عايزه اسال النهارده حضرتك قلت ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال آه، ان ان ان النساء ما تخالطش ما تسلمش على الرجال يعني نعم طيب لو انا بشتغل ومضطره للشغل ده و- وانا في يعني اغلب 90% من اللي معايا رجال وبضطر أخل... يعني اخالطهم نعم فايه حكم الدين؟
ما احنا بص يا ام احمد ربنا يحفظك ويبارك فيكي احنا ما بنحرمش عمل المراه خد بالك من حاجه احسن في ناس تقول لك اه ده السنيه محرمين عمل المراه تحريم عمل المراه على الاطلاق يا ام احمد ده مش منهجنا انما احنا بنقول لو ان المراه هتعمل يبقى في شرطين صغيرين قوي الشرط الاولاني ان تكون في ضروره لعمل المراه محتاجه الشغل ده واحده جوزها مات وعندها اولاد ولجأت لاهل الخدمه محدش هيديها هتشتغل تمام يبقى في الوقت ده نقول لها اشتغلي واشتغل تعمل ايه بقى؟ نقول لها بقى في الوقت ده الشرط الثاني حته عدم مخالطه الرجال دي مساله مهمه جدا ان افضل شيء للمراه الا تخالط الرجال والا يخالطها الرجال يعني دي نقطه النقطه الثالثه ان ان عندنا نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم لان يطعن في راس احدكم بمخيط من حديد من حديد عارفه النيبر بتاع ال- بتاع المنجد بس مش يكون خشب يكون حديد لو انضرب في راس الواحد شوفوا ممكن يفرتك راسه بيقول خير له من ان يمس او ان تمس يده يد امراه لا تحل لها واحنا كطلبه يعني زمان كنا بنشوف قدام عينينا الشاب لما بيسلم على البنت او الراجل بيسلم على واحده سامحوني يعني بتكلم بوضوح يفرك ايديها ويضغط على ايديها ويهزر معاها ويعمل فالنبي بيبعدنا عن الفتن دي كلها وعن المشاكل دي كلها والمرأة بطبعها العاطفية لا تتحمل مثل هذه الأشياء وقد يكون المرأة دي بتعامل أسوأ معاملة من زوجها فتجد المعاملة التانية بقى في المقابل مع واحد في الشغل بيعاملها معاملة كويسة جدا يقول لها معقولة ده مش عارف ايه وكلمتين حلوين وممكن يكون هو أسوأ ناس مع زوجته أو أسوأ إنسان مع زوجته في البيت فيتعامل معها معاملة تانية فاحنا بنقول درء المفاسد مقدم على جلب المنافع فاختنا ام احمد ربنا يبارك فيك طبعا بيقول هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عدم مصافحه النساء وربنا الرجال كده وربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا دايما على الخير ان شاء الله لقاءنا ان شاء الله يعني هنشوف بقى ميعاد برنامج اصحاب الرسول الميعاد الجاي هيكون امتى ابقى اولهكم بيه ان شاء الله وميعادنا يوم الاثنين الجاي مع حق جديد ان شاء الله في الغالب هيكون اما حق الرسول صلى الله عليه وسلم او حق الصحابه او حق الجار, الجار يعني هنشوف بس كده نستخير ربنا ونشوف هنبدا فين ان شاء الله وجزاكم الله خيرا وربنا يبارك فيكم ويحفظكم من كل سوء يعني سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أنفسكم أو